الهدى والبراء والسلام عليكم هؤلاء القديسون شبهوا هذا العالم الحاضر بالبحر المضطرب وشبهوا حياة الإنسان بالقارب الصغير ده فالاضطراب الانزعاج والرياح والأمواج دي طبيعة العالم طبيعة العالم اللي احنا بنعيش فيه دي طبيعته وهذا القارب الصغير سفينة حياة الإنسان بعض الأوقات قالوا كنيسة والناس تحتاج لكي تعبر إلى الشاطئ الآخر بسلام تحتاج لشخص المسيح لأنه في الوقت المناسب اللي يعرفه هو سيسكن الريح بكلمة يتموج البحر فيسكت أما محاولات الإنسان نفسه أنه هو يغير طبيعة العالم دي محاولات فاشلة أنا ما نقدرش أغير طبيعة العالم أما توقع الإنسان حال السلام وهو في الأرض في الجسد في العالم أنه يظل في دوام السلام ده وهم لأن ما فيش مركب عدت البحر إلا وتعرضت للرياح ولأخطار البحر ولو درست تاريخ حياة الآباء للديسين كلهم لم تخلو حياة واحد منهم من التجارب والضيقات والآلام والأحزان والأتعاب إلى آخره عشان كده بقول لك يعني الضمان الوحيد ما فيش غيره الضمان الوحيد ان سفينة حياتي تعبر اضطراب العالم وكل ما فيه اني أتيقن من حضور المسيح في حياتي لأن في كثير من الأحيان بينسى الواحد يعني افتكر المسيح في الكنيسة افتكر المسيح في الوعظ افتكر المسيح أثناء القداس أقول لك لكن في حياتي العملية يعني في الحياة اليومية الموضوع ده ما بيجيش على بالي فكثيرا ما ينزعج الإنسان ويضطرب ليه لأن الأمور اللي حواليه مش مواتية وغياب المسيح عن ذهن الإنسان يتبعه بالضرورة اضطراب وخوف وقلق شيء صعب في أحيان كثيرة بينما حضور المسيح وإدراك حضور المسيح يعني واحد ذهنه يدرك أن المسيح حاضر في حياته يهرب الخوف يهرب الخوف فالموضوع إذن يحتاج مننا كمسيحيين أن الواحد فينا يتيقن حضور المسيح ويستوثق من حضوره ويتأكد من حضوره بذهن حاضر بحاسة روحية يدرك حضور المسيح ولا كفء المسيح يقول في حياتي في المركب بتاعتي موجود عدم الإدراك ده بيخلي الإنسان مضطرب يسموه عبروا عنه الآباء الأجلسين بعدم إيمان بعدم إحساس بوجود الله بعدم اتكال على الله حاجات كتيرة في واحد ملك كان زمان في العهد القديم في أيام إشعيا النبي اسمه أحاز والراجل ده ما كانش عنده إيمان وبعدين اتحوطت بيه جيوش الغرباء فوصفوا الكتاب المقدس وصف دقيق جدا قال لك ان قلبه رجف قلبه من جوه بقى يرتجف كرجفان ورق الشجر امام الريح قلبه بقى يرجف جواه زي ورق الشجر لما الريح ايه يهزه طبعا مين اللي شايف القلب لما لما جت حواليه تجارب بقى بقى يرجف لان ما عندوش ايمان بينما المزمور يقول في ال... بيقول طوبى للرجل خائف الرب يقول عن الانسان الخائف الله اللي علاقه بربنا كويسه يقول لك ايه قلبه ثابت متكل على الله لا يخشى من خبر السوء قلبه ثابت متكل على الله فنتيجة حضور المسيح في الحياة تخلي الإنسان عنده سلام لا يضطرب لما تشوف إنسان دائم الانزعاج دائم الاضطراب دائم الخوف دائم التوقع عندوش سلام فاقد سلام يبقى فاقد المسيح المسيح يعني بس لا هو مش حاسس بيه ذهنه الروحي بليد ما عندوش احساس بوجود المسيح حقيقي في حياته لان هذا الاحساس كفيل انه يجعل قلب الانسان في حال السلام الدائم طبعا الدليل على كده الرسل الاطهار لما جازوا محنه الصليب كانوا غلابة جدا ليه لأن اللي حطوا رجاهم فيه المسيح اتقبض عليه وأهين ولطم وجلد واتعلق على الصليب وتخلوا عنه جميع الناس فكل اللي كان في خيال التلاميذ اتهد في يوم فبيجوا غلابة جدا لما المسيح له المجد افتقدهم وقال أراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم وصار في وسطهم بقيامته وقال السلام لكم استقر السلام في قلب التلاميذ ده ايه ده ده حضور المسيح ده مش خيال امال ايه ده واقع كانوا مفتقدين السلام لغاية اللحظة اللي فيها حل المسيح في وسطهم وشافوه ولمسوه وتيقنوا من حضوره هربوا الخوف عشان كده اقول لك هخليها علامة في حياتك انزعاج انزعاج انزعاج انزعاج انزعاج انزعاج لو قلت لي مليون مرة انك بتعرف المسيح اقول لك لا ما بتعرفش لان علامة حضور المسيح فرح وسلام في الروح لو قامت الجبال لو قام على جيش ففي ذلك أنا مطمئن تصور إنسان يقوم عليه جيش طمن انقلبت الجبال في البحار وده طبعا إزعاج ما بعده إزعاج تلاقي الإنسان مش فاقد سلام أما الخفة إن الإنسان دايما منزعج دايما مضطرب دايما خايف دايما قلق دايما يبقى مش حاسس بوجود المسيح باختصار بنقرا مقالة النهاردة لأب أسقف اسمه كالينسوس أسقف روسي شرقي أرثوذكسي اسمه الأب كاليستوس بيقول أن التوبة هي تغيير ذهن كلمة مطانيا اللي بنقولها كلمة يوناني معناها تغيير عقل فاتكلم عن التغيير كما اختبروا الآباء القديسين القديس يوفان الناسك القديس سوسوي القديس أنطونيوس الكبير أبو الرهبان أباء الكبار بتوعنا أباء البرية وقال أن اختبار الآباء دول كان مش إدراكهم للخطايا والنقص والضعف اللي بكوا عليه مدى الحياة قال لا لا لكن تغير عقلهم التغيير حصل في أنهم اتعرفوا على الله فبعد ما كان الإنسان بيعيش زي بقية الناس العاديين في العالم ذهنه اتغير وبقى عارف المسيح فقال ان التوبة مش تغيير ان الانسان يعرف خطيته لا ان الانسان يتعرف على شخص المسيح ويعيش بيه ويختبره ويحس بيه ويحس بحضور المسيح فلما يحس بالمسيح يبقى ذهنه مركز في شخص المسيح يبقى ابتدى الانسان في التغير ده يبقى ابتدى ياخد الفطنة العظيمة سموها الاباء القديسين الفطنة العظيمة الحكمة الكبيرة ان الانسان اكتشف المسيح لقاه وبقى عايش بيه ولما يعيش بالمسيح هتتغير نظرته للناس وللمجتمع وللجسد وللفلوس وللخطايا ولكل حاجة اذا الخبرة المسيحية العميقة ان الانسان يعرف المسيح مش يعرف انه خاطئ هي خبرة معرفة الخير مش معرفة الشر مش معرفة الخطايا ان انا خاطي وان انا تعبان وان انا كذبت وسرقت ونصبت في كده وعملت كده وعملت حاجة ما تلقش وعملت حاجة طب بعدين محاولات التوبة بدون حضور المسيح محاولات فاشلة انا بطل كذا ابطل اكذب اعود لساني ما اتكلمش كلمة بطل محاولات فاشلة ينقصها حضور المسيح لما يبقى المسيح حاضر في حياتي وذهني فيه وقلب فيه وفكر فيه وتعرفت عليه زي حضور النور واحد من الاباء القديسين قال كده مارس حائق السورياني قال ان حضور النور معناه البسيط جدا غياب الظلمه حضور المسيح في حياتي معناه ان الخطايا تتبدد فعشان كده بقول لك الحكاية اللي احنا سمعناها في الإنجيل دلوقتي أن التلاميذ كان معاهم المسيح ما كانوش مدركين حضوره فلما قامت الدنيا وقام البحر وهاج وصارت الأمواج عالية وال وال والرياح شديدة تلطم السفينة أخيرا فطنوا أن المسيح موجود ولو أنه نايم على وسادة في مؤخر السفينة فأيقظوه أيقظوه يعني حسوا بحضوره لأن المسيح عمره ما كان غفلان هم كانوا غافلين عن حضور المسيح وده اختبار أبقى جوزه أنا وجوزه كل واحد فين أيام وساعات الغفلة إن الإنسان مش حاسس بحضور المسيح الدنيا مدربكة والأمواج عاتية السفينة مضطربة والحياة كلها طعمها وحش ولحظة إدراكي لحضور المسيح يقول لك إيه صار هدوء عظيم معناه إن السلام يحل في نفس الإنسان في في فيدرك حضور المسيح وإدراكه حضور المسيح معناه إدراكه للسلام حس إنه هادي حس إنه هادي جدا زي الموج لما كان هايج وسكت زي الريح لما كان عاصف وصار هدوء عظيم طبعا ده في الحياة الروحية اختبار داخلي زي ما قلت لك عدت على القديسين تجارب كثيرة وضيقات وحروب شياطين صعبة جدا لأن الحروب كانت عيان بيان مش زي الحروب اللي احنا بنحاربها لكن حسب قامتهم سمح المسيح أنهم يجوزوا التجارب والحروب ولكن ظلوا في ثباتهم لح... لسبب رئيسي واحد هو أن ذهنهم متجدد ومتغيرين عن شكلهم لأن ذهنهم أصبح مركز في المسيح عشان كده بقول لك كل تعب بدون حضور المسيح باطل كل بناء يبنيه الإنسان بدون حضور المسيح باطل إن لم يبني الرب البيت باطل يتعب منه إن لم يحرس الرب المدينة باطل سهر الحراس فالتعب في حياة ال- الإنسان المسيحي في حياة التوبة بيقول بجاهد إن أنا بطل العدل في النيل بجاهد إن أنا أضبط لساني بجاهد إن أنا أضبط عيني بجاهد إن أنا ما أدينش حد بجاهد إن أنا ما ما ما أكونش سلبي تجاه إخواتي بجاهد إن أنا أقدم محبة بجاهد ويفشل ويفشل ويفشل ناقصه إيه؟ ناقصه إدراك حضور المسيح لأن كثرة السقوط والقيام والسقوط والقيام تصيب الإنسان بنوع من الفشل يقول لك إيه خلاص زهقت تعبت حاولت مرة اتنين تلاتة مية خلاص كل محاولة أفشل فيها ولما يفشل يعني يعني يعزف عن مواصلة الجهاد ويقول خلاص مش قادر لكن عاوز اللي ناقصني وناقص كل واحد ان انا ادرك المسيح بيقين في نفسي موجود ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم حل في قلبك فتحس بوجوده وتقول الخطيه تساوي ايه جنب المسيح مهما تعاظمت الخطايا تساوي ايه يبقى اتنقل اهتمامي من ادراك خطيتي ان انا خاطي لادراكي للمسيح انه غافر الخطايا حس المسيح بقى مفيش حاجة اسمها خطية ايه بقى تطلع الامواج دي قدام المسيح ايه الانزعاج اللي في الدنيا دي كلها قدام حضور المسيح الاله القادر على كل شيء ولا حاجة تسويش النقطة ال- الثانية ان انا محتاج ان انا اركز خبرتي اللي انا خدتها قبل كده أنا حصل على مدى الحياة أن أنا دخلت في تجربة وأن المسيح أنقذ وأن ال- القارب بتاعي تعرض لخطر الموت وبعدين نجاني كم مرة عد صدقني ما تقدر تعد كم مرة نجاني من موت أكيد ومن تجربة قاسية ومن خطايا ما أقدرش عليها كتير أوي طب فين راحت الخبرة ديت خلاص بقى في الضيقة أطلب الله يقول له أما يهمك أن أنا أهلك فيقوم يروح مسكت البحر وسكت الريح وبعدين أفرح دقيقتين ثلاثة أربعة وارجع إلى ما كنت عليه فالخبرات بتاعتنا بتتنسى ودي نقطة وحشة جدا في التدبير الروحي كأن إنسان كل مرة بيبتدي من جديد بيبتدي من الصفر كأن ملوش خبرة مع المسيح أبدا وقت الإنسان الواعي بيبني على اللي فات نصور واحد بيبني كل ما يجي يبني تلاقيه ايه رامي في الارض طوبتين وبيبني من الارض وبعدين يغيب له اسبوعين ثلاثه وبعدين يفركش دول ويبتدي يحط اول مدماك طوب على الارض وبعدين يغيب سنه ويحط اول مدماك تغيب عليه 3 4 5 10 15 20 سنه وتلاقيه ما طلعش عن الارض اتنين شبر الانسان الواعي يبتدي منين من مطرح ما انتهى المره اللي فاتت كنا وصلنا ل- لكده وبعدين بنبني عليه كنت آه، وصلت ال- مع المسيح في الصلاه ما انا مختبر الصلاه صليت وبعدين دلوقتي يعني ببني على اللي فات دخلت في تجربة وضيقة ما جراش حاجة ما جراش حاجة لأن في قبل كده رصيد سابق من خبرة مع المسيح إنه نجاني فما عدتش بخاف لا بخاف من الشيطان ولا من التجارب ولا من الناس ولا من الضيقات ولا من الفقر ولا من المرض ولا من الموت ليه؟ لأنه نجاني من موت مثل هذا وهو ينجي الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد ده الإنسان المسيحي الواعي ده الإنسان صاحب التدبير الروحي إن هو خبرته مع المسيح مخزونة ما راحتش مرات وسنين وأعمال خطيرة جدا والمسيح مسك في مسك بإيدي وأنقذني كما من أتون النار ولا النار جات على ريحة, ريحة النار على هدومي طب ازاي ما دي خبرة احتفظ بيها رصيد عندي قوم لما تيجي التجارب ما تبتديش من الأول لا ده أنت صاحب خبرة أنت صاحب تاريخ وماضي مع الله الصلوات بتاعت السنين اللي فاتت ما راحتش هدر والأصوام مخزونة ودموعي مع المسيح عنده في زق ما ضاعتش فابني بقى على أساس ان احنا لينا خبرة مع الله ولينا حياة ولينا ماضي كويس ولينا يعني تجربة واثنين وثلاثة ومية وألف ان إذا كنا ندخل في ضيقة هو في كل ضيقنا يتضايق وملاك حضرته يخلصنا ربنا المجد ده يا رب
Maren og stempen så tilby meg romen ahod, rent og farsen i tharot, afri og avsot hjemon er berez ved viner i egot, og til kjøysen neptiren til Theotokos, Marias maven pensotiren, كان في ضنب ونجف اسمر وتنجب يوتنب بشيري من تبن ماي صوم تتريا سجي كبول تنوش تموس تمتيونا يا من السماوات قدس اسمك يا ملكوتك تكن مشيئتك كما أعطينا اليوم
Peresosos penchois, penso Kyrie,
يغني باسي يا سيد رب لذقتك لبطت قتال من قبل الألام وحي الذي نتخفك بلغ قدس من غفرت من قطع غفرت لا مسك وامسكت أنت الآن يا سيد أنعمت الذين عملت بالكهنة وكنيستك مقدسة كل زمان يخفوا خطايا على الأرض وأحلى وطك وباطل الظلم نصر صلاحك عن عبيدك أبي وقوتي ضعف أن حنبوسم مجدك المقدس سكنا برحمتك اقطعنا كل بطاط خطايانا نفتنك بعلم كذا قلب الصالح بشر باركنا وطهرنا حالنا حال شعبك نخوفك من كريليسون كريليسون كريليسون Feroševolen goem und Jehoven scheutils be Christus mogisitinem nisim marem kneinem tekirin eoen softem peklaos sotiemun onaiman kirieleison kirieleison Kyrie flogison aminis moerois moerois timetan yakun yelgoem piesmus بخريستوس بن نوتي آمين سشوفي يا ملك السلام أعطنا سلامك قبلنا سلامك واغفر خطايانا لك الملك والحكم الأمين اللهم اجعلنا سكن شكر يا أبانا السماوات قدس اسمك يا ملكوتك مشيئتك كما في السماء كذلك في الأرض خبزنا المسح لأن محبة الله لا يبنى التحيد وشيك موبة تتوك مع جميعكم امضوا السلام سلام يا رب يكون معكم